السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله اللهم أصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم أحيي قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم نقي قلوبنا اللهم أخلص قلوبنا اللهم خلص قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا هنا المدرسة الربانية وهذا فرع التزكية منها وفيه شرح كتاب منازل السائرين للإمام الهروي رحمه الله تعالى وما زلنا في الحزن في الحزن والكدر والألم والإحباط ما زلنا نرى إخوتنا تنزل عليهم القذائف وتهدم عليهم البيوت فإذا فروا إلى المستشفيات هدموها عليهم إذا فروا إلى المساجد هدموها إلى الكنائس هدموها لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وفعلا عشت معنا امتى بقى يا مسلمين هتصدقوا ربنا امتى هتصدقوا ربنا ان هؤلاء المجرمين اليهود اعداء لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه ابدا وان كل الكفار اعداء امتى هتصدق بقى ان هؤلاء الكفار الذين اجتمعوا يؤيدون قتل المدنيين هتصدق ان هم برضه مفيش فايده اه مدنيوهم غير مدنيونا امتى هتصدق يا مسلم ان دول اعدائك امتى المسلمين هيصدقوا فلما يصدقوا ان كل العالم دول غير المسلمين اعداء لما يصدقوا كده يتجمع المسلمين ب- يحبوا بعض لما تلاقي كل الناس اعدائك وواقفه ضدك وبتحاربك وبتستبيح دمائك آه، طب اتلم انت بقى يعني المسلمين بقى يتجمعوا ويبقى كلمتهم واحده ويقربوا من بعض ويخدموا بعض وينصروا بعض ويتعاونوا ويعملوا حاجه للمساكين الضعاف اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربنا لا تكلنا إلى أحد من خلقك ولا لشيء من خليقتك انصرنا ولا تنصر علينا كلنا ولا تكن علينا اللهم أعنا ولا تعن علينا اللهم انصر المستضعفين المؤمنين في غزة وفلسطين جميعها وفي كل أنحاء الأرض كلهم ولا تكن عليهم اللهم انتقم من اليهود الغاشمين اللهم ابطش بهم اللهم عجل بسوالهم آمين آمين آمين ثم نعود إلى الإخلاص اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله اللهم ارزقنا الصدق في طلب الإخلاص وارزقنا الإخلاص في طلب الصدق واجمع لنا بينهما تكلمنا طويلا عن نحن في منزلة الرياضة من منازل السائرين ونتكلم عن ترويض النفس على الإخلاص وتكلمنا طويلا عن الإخلاص وأهميته وخطورته عنوانه في الإسلام قل الله أعبد مخلصا له ديني إخلاص الدين لله إخلاص الوجهة أن تكون خالصا وكما ذكرنا قبل ذلك أن الإخلاص على ثلاثة مراتب مخلص مخلص خالص فالمخلص هو الذي يعاني في تحرير الإخلاص وهذه هي التي نحن فيها المعاناة في تحرير الإخلاص ترويض النفس على قبول الإخلاص على صنع الإخلاص هذه هي مخلص فإذا ترقى وقبل الله إخلاصه جعله من المخلصين من المخلصين بمعنى استخلصه الله قال الله جل جلاله إنا أخلصناهم بخالصة فالذي يعاني من الإخلاص ويرى الله منه تعذبه وتحرق قلبه لمحاولة أن يكون من المخلصين جعله الله من المخلصين هنقول في الترويض على الإخلاص أن الإخلاص رزق رزق الإخلاص كما قال بعض السلف سر بين الله وبين عبده يجعله الله في قلب من يشاء من عباده فلذلك إذا أردت أن تكون من المخلصين لتترقى إلى عباد الله المخلصين فإنك تحتاج أن تنبطح على عتبات العبادة وأن تنطرح على باب الله لتقول هبني إخلاصا كما قال بعض السلف كم أجتهد في نزع الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر كل ما أقلعه من الناحية دي يطلع لي من الناحية دي كل ما أقلعه من حتة يطلع لي في حتة تانية اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن فلذلك نقول أن الإخلاص أن تكون من المخلصين ثم المخلصين أن تستخلص فتصير من المخلصين شوف سيدنا يوسف عليه السلام رب- لما قال معاذ الله إنه إنه ربي نصره الله قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلى المخلصين إنه من عبادنا المخلصين استخلصه الله سبحانه وتعالى ولذلك سيأتي معنا من فوائد الإخلاص ومن ثمرات الإخلاص ومن خطورة الإخلاص ومن أهمية الإخلاص أن الإخلاص ينجيك ينجيك يثبتك ينجيك قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين هم دول اللي ما يقدرش عليهم الشيطان ما يلعبش بيهم الشيطان ما تتجاراش بيهم الفتن ما تلفتهمش المحن هم على الأصل ثابتون ومع الله صادقون لذلك البداية هقول لك ان انت لازم تعتقد ذلك آه، مش عايز استعجل وادخل فيه الترويض لان اول نقطة فيه استشعار المسؤولية انك انت تحس ان انت محتاج الاخلاص هتموت عليه نفسك فيه انك تقعد تقول نفسك كده يعني وبعدين واخرتي امتى بقى هبقى مخلص امتى بقى هقدر اخلص امتى بقى ه- ه- هسير في س- في ركاب المخلصين امتى هترقى بقى وابقى من المخلصين اذا راى الله تحرك قلبك هذا لعله يرزقك اللهم ارزقنا الاخلاص لذلك المرتبه الاعلى بقى يبقى خالص خالص دي منزلة الربانية الصديقية خالص يعني يبقى بتاع ربنا خالص ملوش علاقة نهائي بقضية عبادة نفسه أو غيره خدمة نفسه أو غيره هو خالص لله فكل ما كان لغير الله انقطع زي ما قال لك ولن تصح لك عبودية حتى لا يبقى لغير الله فيك بقية المخلص ده او الخالص بقى مخلص مخلص خالص الخالص هو عايش لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله, لله فحياته لله وشغال لله عبد ما بيشتغلش لغيره فكل حركاته وسكناته وأنفاسه لله سبحانه وتعالى ده الإنسان المخلص أو الخالص أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا منهم طيب البداية البداية في ترويض النفس على الإخلاص أول حاجة نمرة واحد استشعار المسؤولية كيفية استشعار المسؤولية الشعور بالمسؤولية انك لازم تبقى مخلص استشعار ده العلم العلم انك تتعلم الاخلاص وكتير قلت ان احنا نقرا كتير عن الاخلاص ونتكلم كتير عن الاخلاص ونتمنى كتير الاخلاص لكن مسألة ان انت تتعلم ازاي كيف تكون مخلصا هو ده الموضوع كيف اخلص هي دي انك تتعلمها تتعلمها ازاي ازاي ابقى مخلص اللي هو تعريف الربانية للإخلاص تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى إنه يعيش منزلة الإحسان كأنك تراه أن تعبد الله كأنك تراه يبقى كأني شايف ربنا ما تلفتش عنه ولا حول عيني عنه عيني عليه دايما طول الوقت تتعلم دي ازاي ازاي نمرة واحد التركيز التركيز انك تبقى مركز ما تغفلش ما تبعدش ونقول برضو عشان نبقى صادقين ان انا انسان وبشر وتأخذني الغفلة قال ابن القيم رحمه الله لا بد من سنة الغفلة ولكن كن خفيف النوم لازم ربنا سبحانه وتعالى قال ايه قال ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون يبقى هيجي لك الطائف ده قلنا الشياطين في قرين قاعد معاك ليل ونهار وفي تلقيحة كل يوم ابليس الكبير يلقح عليك اتنين تلاتة يقول لهم خليكوا مع فلان ده ضيعوه النهاردة ما تسيبوهوش لوحده كده ما تسيبوش القرين بتاعه عشان القرين بتاعه عبيط وخايب ما, ب... ما ضيعوش لحد دلوقتي روحوا معاهم يبقى معاك القرين ومعاك التلائيح و يجيك وانت قاعد كده بعد دول كلهم ها طائف واحد معدي كده يشوف هم قاعدين يلعبوا مع بعض الشياطين العفاريت قاعدين يلعبوا مع بعض وسايبينك يروح هو خبطك في نافوخك إيه انت بتعمل ايه لا لا لا ما تقعدش ساكت كده دلع نفسك كل واحد كل واحد يدلع نفسه ادام مش لاقي حد يدلعك لا دلع نفسك اعمل حاجه اشرب حاجه كل حاجه هزر حاجه اه انفخ نفسك قول لنفسك كم انا جميل وكم انا رشيق وكم انا قوي وكم انا ذكي وكم انا طموح وكم انا محبوب وكم انا فيديك شوية غرور على شوية عجب على شوية غفلة يضيعك اكتر من كل اللي بيعملوه التانيين دول ما هو التاني ده الطائف ده لعيب ما هوش قاعد لحد لا ده هو بيدور على الاتقياء عشان يضيعهم عشان كده ربنا قال ان الذين اتقوا ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف الاتقياء يمسهم الطائف اه هم دول اللي بيجي لهم الطائف صليت على الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يبقى لابد من سنه الغفله حتى لو انت تقي لما تيجي سنه الغفله دي كن خفيف النوم فوق بسرعه فوق بسرعه عشان كده اتقي لما يجي الطائف ينفخوا النفخه دي على طول يفوق يقول اعوذ بالله هو عارف ان دي جايه له منين اعوذ بالله ما احقرني ما اصغرني ما اسوأني عمر بن الخطاب قال كده كان اذا خطب خطبه فاعجبته قطعها واذا كتب كتابا فاعجبه مزقه هو كده حريص على انه يبقى مخلص ما يدخلش عليه العجب ولا الزهو ولا الغيو ولا الغرور ولا الخيلاء صاحي فلذلك نمرة واحد التركيز في النية انبعاث القلب الى جهة المطلوب التماسا له اسوأ شيء فيك الغفلة ان انت قاعد دلوقتي دلوقتي في وسط الكلام اللي بنقوله ده وانت سرحان سرحان في ايه ربنا شايفك يرى عقلك ويرى قلبك ويرى ضميرك ويرى افكارك فلذلك التركيز اليقظة الدائمة استحلاء اليقظة في ناس عندهم استحلاء الغفلة ان هو لما يبقى غافل ويسرح كده بيستمرئ الغفلة بيحب الغفلة بتعجبه الغفلة دي فبيستمرئها بيستمر فيها فنمرة واحد التركيز الدائم اتنين ده في موضوع احنا لسه في نمرة واحد استشعار المسؤولية اتنين في واحد قاوم جاهد اصبر اثبت قلنا لابد من سنة الغفلة انا بشر انا انسان قاوم ما تستسلمش ما ترضاش قاوم واستمر في المقاومة دايما قلنا الامام احمد لما كان في سياق الموت روحه بتطلع في خروج الروح قال له الشيطان فتني يا أحمد قال لا بعد فضل يقاوم لحد ما روحه خرجت قاوم قاوم قاوم بقى ايه ده انت محتاج في زماننا ده يا رب نجينا وروحها معانا على خير في زماننا ده محتاج تقاوم ايه انت مش بس هتقاوم نفسك وشيطانك ده انت عايز تقاوم التليفون وتقاوم النت وتقاوم الصحبة اللي حواليك وتقاوم زوجتك وولادك وتقاوم ابوك وامك وتقاوم المجتمع كله هتقاوم ايه ولا ايه ده انا لما تذكر سيدنا كعب بن مالك لما قعد قدام سيدنا النبي صلي عليه وصدق قال له لم اكن قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك قال رسول الله يا عم صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما هذا فقد صدق قم حتى يحكم الله فيك قال فلما خرجت من بين يديه تبعني بعض أهلي خرج وراه أخو مراته وأخوه وابن عمه وابن خالته وخاله فقالوا لي ما الذي صنعته بنفسك هذا هل لا تكون قد اعتذرت كما اعتذر المنافقون وكان يكفيك استغفار رسول الله مش عجيب ان حد يقول لك خليك منافق قالوا له ايه بما اعتذر به من قبلك المنافقين هم عارفين ان دول كذابين قالوا لي يا عم اكذب زي الناس وده الكلام اللي بيتقال لك النهارده انت معقدها ليه انت مقفلها ليه انت متزمت ليه ما تخليك لارج يا اخي كبر دماغك عيش حياتك الدنيا في زماننا ما تتعش كده الدنيا اتغيرت ما بقناش زي زمان سيبك من الناس الكبار دول عيش شبابك وما تبقى قدهم ابقى اعمل زيهم كلام كتير بيتقال لك انت محتاج تقاومه لان هي نفسك اصلا طالباه وراضياه وعايزاه ومايله ليه فبتقاومهم وتقاوم نفسك وشيطانك المزين وضغوط الحياه ضغوط الحياه فالمخلص ده محتاج قوه من عند الله محتاج مدد مدد يا رب ومحتاج ان هو يجاهد ومحتاج انه يصبر الصبر الطويل والصبر الجميل محتاج يصبر قوي ويصبر كتير ويصبر زيادة محتاج انه يثبت بقى ما يتهزش ولا يهزه الكلام اللي الناس بتقوله ثلاثة في واحد شعار المسؤولية الإخلاص عمل قلبي خلي بالك من دي راقب قلبك ها ها وراقب مراقبة الله لقلبك خلي عينك على قلبك وخليك فاكر ان ربنا ينظر الى قلبك دمار عينك على قلبك ولسه في المقطع اللي بعتناه الصبح النهارده قلنا النهارده ان الانسان بيبقى شايف الحق وعارفه وجاله ولكن هواه ونفسه بتراوده على الباطل والمجتمع والبيئة والناس والظروف فيجيله الباطل فالقلب النظيف يأبى الباطل قلب أبي القلب نظيف قالوا إيه إباء القلب أن يخالف الشرع بشيم برق المراقبة صلى الله عليه وسلم إباء القلب إن يبقى عنده قلب أبي قلب قوي قلب طاهر قلب نظيف يأبى أن يخالف الله يأبى لما يجي يراود قلبه إن هو يعمل الغلط قلبه ما يطوعوش يقول لك قلبي ما طوعنيش ما قدرتش القلب ده قلب نظيف اما القلب الوسخ القلب المتقذر بالمعاصي والذنوب والغفله يجري يرتع في الحرام والمعاصي والباطل والشهوات يجري يبقى اللي هيقبل الباطل مين قلب مش نظيف ولو قلب نظيف كانش جري خالص في الحرام فلذلك الإخلاص عمل قلبي عشان أخلص لازم أنظف قلبي قلنا قبل كده إذا كان الإخلاص رزق يضعه الله في قلب من يشاء من عباده فالشر صلاحية المحل عشان ربنا ينزل في قلبك قلبك يبقى نظيف قلبك يرضاه الله جل جلاله سبحانه وتعالى اعتمد مبدأ كأنك تراه يبقى في حياتك كلها عيش كأنك تراه كأنك ترى الله فيغلب عليك المقامان الخوف والحياء خايف من ربنا وبتكسف منه مستحي منه مع الخوف والحياء تتولد الخشية فيكون الإخلاص فإنما الإخلاص لمن خشي الله يبقى نمرة واحد في ترويض النفس على الإخلاص استشعار المسؤولية اتنين الإخلاص رزق الصدق في طلب الإخلاص احيانا بعض الناس هو مش عايز الاخلاص لسه امبارح والله والله كنت قاعد مع واحد ف او مع ناس يعني فالمهم بيقول لي انا مش عايز اسالك سؤال انا دلوقتي بتصدق بصدقه بس بصراحه يعني لو ما شفتش في عين اللي انا اديته نظرة امتنان ما ادلوش تاني انا بتصدق الصدقة وانا منتظر كلمة شكر كلمة تشجيع ان حد يقول لي ده اللي انت عملته ده ممتاز ده ايه ده انت واد فتوة ايه ايه الجمال ده ايه العظمة اللي انت عملت قال الكلمة دي بتفرحني بتشجعني ان انا اعمل فكده يبقى عملي كويس ينفع يعني طبعا ما ينفعش وانت عارف وانت بتسأل السؤال ده ان كده ما ينفعش هي دي خطورة الاخلاص قلت لكم الجملة دي قبل كده وبعدها تاني عشان تخافوا ابن القيم بيقول ايه وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتطغى فترى الرجل أعبد ما يكون أطوع ما يكون وهو عن الله أبعد ما يكون أعبد ما يكون أطوع ما يكون وبعيد جدا عن ربنا ليه لان نفسه استولت على العمل زي ما قلنا كده هو عايز يشوف العمل اللي هو عمله ده آه ما هو مش لله نفسه خدته خدت العمل فعايز يمدح بالعمل ويثنى عليه بالعمل ويشكر على العمل ويعظم بالعمل ويوقر بالعمل هو الراجل اللي كنت قاعد معاه ده انا عايز كده انا هو دي طبيعتي انا عايز كده تقول لا ما تصدقش بقى ما تعملش تعمل ليه مش عايزين منك حاجه ما اقصدش ما اقصدش ايه احنا ربنا مش عايز منك حاجه ادام ما بتعملوش سبحانه وتعالى ولذلك تجد هذا بيستكتر اللي هو بيعمله كل الاغنياء الا من رحم الله كده ان هو مثلا لما يجي يدي فقير 5000 جنيه 10000 جنيه 100000 جنيه 100000 جنيه لا ده يموت لو ادى في اي حاجه زي كده لكن ما يترددش ان هو يعمل حمام ب 200000 جنيه مش كده يعمل لنفسه ويجيب لنفسه حاجات بمليون جنيه عادي جدا ولاولاده لكن لما يجي عند ربنا يستكتر بقى ال 50 وال 500 وال 200 يا ابني زي ما قلت له برضه في القعده دي فلوس ربنا مش فلوسك الرسول صلي عليه لما الراجل قاله الفقير الاعرابي وقال له ايه حمل لي الناقه فانه ليس مالك ولا مال ابيك قال حمله للرجل صلى الله عليه وسلم ما ردش عليه الجمله ما قالوش لا ده فلوس ابويا او ما عتبش عليه قال له خليك مؤدب لا قال ايه حمله للرجل هي دي القضية فعشان كده الإخلاص لما أبقى أنا مخلص ببقى عارف الأول إن دي فلوس ربنا مش فلوسك وإن اللي بيطلع ده حق ربنا مش حق مش بد... مش أنت بتطلعها جدعنة قول لي حق ربنا 2.5% مين اللي قال كده؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم مش 2.5% عايز الجنة ده موضوع تاني غير الاتنين في المية عشان كده اللي قال اتنين ونص في المية قال ايه كم علي من الزكاة قال كذا قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص قال أفلح وأبيه إن صدق قال العلماء معناها أنه لا يكاد يصدق من فعل ذلك اللي يقول لك أصلي الخمسة بس عمره ما هيصليهم خمسة فهمني ازاي فلذلك ينبغي عليك ان تفهم نمرة واحد اثنين ان الاخلاص رزق فمطلوب الصدق في طلب الاخلاص ليرزقك الله ذلك من زمان وانا عايز اكلمكم عن الصدق يا عم صلي الصدق الصدق ده الصدق ده الصدق ده يعني إذا كنا بنقول الإخلاص عزيز فالصدق أعز بيقولوا إيه الصدق بيقولوا إيه يقولوا الصدق لا يستقيم في علم أهل الحق إلا على حرف واحد الصدق في معرفة الصدق أن يتفق رضا الحق سبحانه بقول العبد وعمله وحاله ووقته واتيان العبد وقصده أن يتفق رضا الحق سبحانه بقول العبد وعمله وحاله ووقته واتيان العبد وقصده وعلامة كون العبد صادقا إذا كانت أعماله مرضية وأحواله صادقة وقصوده مستقيمة صلي صلى الله عليه وسلم بنقول إن أعظم ما في الصدق أنه من صفات الله من صفات الله ربنا جل جلاله صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة قال الله عز وجل قل صدق الله صدق الله
صدق الله قال الله عز وجل ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون من مش من أسماء الله تعالى الصادق لكن صفته الصدق الصدق مجالات الصدق بقى مجالات الصدق اللي انا قلت لك عليها بتستوعب الحياة ها لسانه صدق قدمه صدق مقعد صدق مبوأ صدق مدخل صدق مخرج صدق وعده الصدق كلمة الصدق صدق الوعد صدق العهد صدق النية صدق القصد صدق العزم صدق التمني صدق القول صدق الفعل صدق الإرادة صدق الهمة صدق الرغبة صدق التوجه دي مجالات الصدق والصادقين نمرة واحد ليسأل الصادقين عن صدقهم اتنين هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ثلاثة ليجزي الله الصادقين بصدقهم ده موضوع بقى الصدق ده شغلانة تانية لكن هي دي حياة الصادق الصادق الذي يريد أن يحيا حياته بصدق لأن في ناس كتير مش عايز يعيش الحياة بصدق هو عايز يعيش حياة وهمية عشان كده قلت لكم ان بعض الناس بيدخل على النت عشان يعيش الوهم مش الحقائق هلاوس الواقع الافتراضي اللي على النت ان بيعيش على الواقع الافتراضي على النت هو راسم لنفسه صورة وحاطط لنفسه اسم وحاطط لنفسه بوستات وحاطط لنفسه آه كلام وبياخد اعجابات من ناس ما تعرفوش ولا تسمع عنه لكن المخالطين بيه عارفين حقيقته غير حقيقة النت دي هو عايش بقى مش عايز الحياة مش عايز الحياة الواقعية دي عايز الحياة الوهمية التانية دي اللي بيعظم فيها ويوقر ويعيش حياة وهمية كاذبة مش صادقة اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا منها لذلك الراجل اللي جه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنا عايز أدخل الجنة أريد أن أضرب بسهم ها هنا وأشار إلى حلقه ثلاث مرات ها هنا هنا هو في الحتة ده هي. قال إنك إن تصدق الله يصدق يبقى اللي يقول عايز الجنة نقول له إيه إن تصدق الله يصدق عايز أموت شهيد إن تصدق الله يصدق عايز أحب ربنا إن تصدق الله يصدق عايز امشي مستقيم ان تصدق الله يصدق عايز اتوب ان تصدق الله يصدق عايز اخلص ها انك ان تصدق الله يصدق انت محتاج الصدق في طلب الاخلاص ترويض النفس في البداية على الصدق لتحصل الاخلاص ثلاثة في ترويض النفس على الإخلاص قلنا واحد استشعار المسؤولية وذكرنا فيها أربع نقاط اثنين الإخلاص رزق فالصدق في طلب الإخلاص إنك إن تصدق الله يصدق ثلاثة القراءة عن الإخلاص وتعلم الإخلاص وفهم الإخلاص وكثرة محاولات الإخلاص لازم تتعلم وتفهم الإخلاص وتعرفه كويس وتعرف الرياء وتعرف ان النفس لعوب والشيطان مكار وفنان ويعرف يلعب بيك ويخلي عملك اعظم اعمالك هي دي مشكلة ان العمل اللي ما فيهش اخلاص هتيجي يوم القيامة تلاقيه مفيش تلاقيه ذنب عليك فلازم تقرأ عن الإخلاص وتفهم الإخلاص وتتعلم الإخلاص وتجاهد في تحقيق الإخلاص زي ما قلنا كده أنا برفع إيديا للصلاة كده وقبل ما أدخل الله أكبر لازم أبقى صادق جدا مع الله إن الصلاة دي له وحده وزي ما قلت كتير بعض الناس بيقول لك انا كده يبقى هفضل رافع ايدي للصبح عم اقعد احاول بقى في الاخلاص لا ده في لحظه واحده نويت اصلي الظهر خالصا لوجه الله الكريم الله اكبر في لحظه واحده قبل ما الشيطان يوسوس وقبل ما النفس توسوس وقبل ما الدنيا تلبس لحظه صدق في لحظه واحده في لحظه واحده ما تديش فرصه ان الشيطان يلعب عليك ولا يضحك عليك بعد ما تدخل في الصلاة يبدأ يلعب عليك ممكن لكن هي أهم حاجة إيه الدخلة الدخلة الأولانية دي وبعدين لو الشيطان لعب عليك استغفر وتوب واستعد وانشغل بالصلاة وما تنشغلش ما تنشغلش بقضية الإخلاص تاني عدت خلاص خلاص أخلصت أربعة مصاحبة المخلصين ودراسة أحوال المخلصين وعدم سماع أقوال المثبطين وعدم متابعة الملبسين الذين يلقون الشبهات انت لو رحت تتكلم حد مئة واحد هيلقوا عليك شبهات فلازم تبقى مع المخلصين قال ايه وانا لنحن الصافون ها وانا لنحن المسبحون وان كانوا ليقولون لو ان عندنا ذكرا من الاولين لكنا عباد الله المخلصين انا لنحن الصافون صف رجليك اوف في وسط المخلصين وخليك مع المخلصين وإنا لنحن المسبحون سبح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وإنا لنحن المسبحون سبح وانت واقف في وسط المخلصين قول سبحان الله اللي جمعني مع الناس الطيبين دول وانا ما استاهلش سبحان الله ازاي جابني ربنا هنا وجمعني مع الناس دول وقعدني في وسط الناس دول سبح وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون والله لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين كنا ترقينا الدرجة الثانية ما احنا قلنا فوق المخلصين ايه مخلصين هنترقى اللهم ارفع في الجنة درجاتنا وارفع في الدنيا مقامات إيماننا هي دي انك انت تحب انك تبقى في وسط المخلصين ما تحبش انك تبقى قاعد في وسط اللي بيمدحوك وينفخوك ويكبروك ما تبقاش قاعد في وسط المنافقين اهل الدنيا والمزاح والشهوات تبقاش قاعد في وسط أهل الفجور والمعاصي والغفلات إنك تحب إنك تبقى قاعد في وسط المخلصين الصادقين وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم أربعة وهي الأخيرة خمسة وهي الأخيرة واحد استشعار المسؤولية اثنين الإخلاص رزق ثلاثة القراءة عن الإخلاص وتعلم الإخلاص وفهم الإخلاص وكثرة محاولات الإخلاص أربعة مصاحبة المخلصين ودراسة أحوال المخلصين خمسة الإلحاح على النفس بالإخلاص قلنا النفس آه النفس ملحاحة والشيطان ملحاح إن النفس لأمارة بالسوء فطوعت له نفسه طوعت له نفسه قتل أخيه والشيطان ما بيسكتش لما أراد أن يغوي, يغوي سيدنا آدم ها قال إيه هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور يبقى الشيطان مش ساكت بيلف ويدور عليك وبيحاول معاك بدل المرة ألف فاضي ما وراش غيرك فلذلك قلت لك الصبر قاوم جاهد اصبر اثبت لازم تصبر انت تصبر على الإخلاص لحد ما ينضج ويستوي ويكمل ويتم اصبر على الإخلاص عشان كده ربنا أمرنا ان احنا نلح على أنفسنا نقول كده قل ربنا قال لك قل ولما ربنا يقول لك قل قول قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم
إلى صراط مستقيم
قولي أقول آه أقول طب ما أنا شايف نفسي ضال قول إنني هداني أقول كده أدام ربنا قال لك قول قول حتى لو أنا ضال حتى لو أنت ضال حتى لو أنا فاسق وفاجر حتى لو أنت فاسق وفاجر قول قول وربنا يهديك الآية اللي سمعناها في الصلاة فمن يريد الله أن يهديه إذا انشرح صدرك إنك تقول يبقى هداك يبقى هداك خلاص قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قول وكرر وعيد وزيد وألح وصمم واثبت وهترزق وعد الله صدق الله وعد الله جل جلاله مش أنا اللي بقول ربنا قال ايه قل قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه الله الله الله الله الله رائعة ربنا بيقول لك قول وهو دي الطريقة انك تلح على نفسك بالكلام ده وتقوله وتكرره الشل اللي حواليك قول لهم قل الله اعبده قول لهم كده الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه روحوا انتوا كلوا روحوا ناموا روحوا العبوا كورة روحوا هزروا روحوا شجعوا الأندية روحوا اسمعوا أغاني روحوا العبوا مهرجانات روحوا شوفوا أفلام اتعلموا مسلسلات اتنيلوا على عينيكم اعملوا اللي انتوا عايزينه اتهببوا بهبابكم اما انا بتاع ربنا ماليش علاقة باللي انتوا فيه قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قول الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون خاف من ربنا خاف من ربنا اخشى الله هي دي النقاط الخمسة بالترتيب في ترويض النفس على الإخلاص إزاي أقدر أروض نفسي على أن أكون من المخلصين أسأل الله أن يجعلنا من المخلصين وأن يرقينا إلى مقام المخلصين وأن يجعلنا من عباده الخالصين له آمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين